الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله ورمضان على الابواب وربك مطلع على القلوب يتعامل عليها جل جلاله فكيف صار قلبك كيف حال قلبك وجب منذ الان ان تتلمح وتتامل وتبحث وتتفرس كيف حال قلبك اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طيب قلوبنا اللهم رطب قلوبنا اللهم طمئن قلوبنا اللهم احي قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم زين الايمان في قلوبنا اللهم انا نسالك ان تزرع الشوق الى لقائك في قلوبنا اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك امين احبتي في الله وهنا المدرسه الربانيه وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1436 بعنوان فاستمسك وقد جاء هذا العنوان لأن الاختيار ينبغي أن يكون دوما ملائما للوضع مناسبا للحالة موافقا لما ينبغي واقعنا حين تشتد الفتن فاستمسك حين تستعلي الشهوات انا عايز فاستمسك دي تطلع منك زي الرصاصة فاستمسك فاستمسك حين تتلاعب الاهواء بالناس لا لسه فاستمسك حين ترى الدنيا وقد غلبت على القلوب فاستمسك فاستمسك حين ترى الناس وقد اختلفوا فصاروا شيعا واحزابا انت استمسك فاستمسك حين ترى هؤلاء الناس وقد صارت رغباتهم واهواؤهم في غير دين الله بل على مراد اسيادهم انت هي دي بقى اللي انا عايزها من جت مره فاستمسك استمسك وصرنا نتق- نتساءل ونتقاول بما نستمسك وهي كلمة الله فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك الشيخ أشرف النهاردة الميكروفون نرفزه من الأول فمعرفش يقول لنا أنا عايز أسمع قرآن والمرة اللي بقالنا كم مرة بنقول إزاي نسمع قرآن وإزاي نقرأ قرآن وإزاي نفهم قرآن ها فاستقم كما أمرت مش فاستقم أدور لا لا لا لا لا, لا. كما أمرت مش بطريقه الشيخ فلان هم دايما هم لما يجوا يعجزونا يقول لك انتوا عايزين اسلام اسلام زي مين زي ايران زي بتاع ايران ولا زي بتاع السعوديه ولا زي بتاع الاخوان ولا زي بتاع ال... ولا زي بتاع انا مش عايز اسلام زي بتاع حد انا عايز اسلام بتاع ربنا بتاع ربنا فاستمسك بالذي اوحي اليك بالذي اوحي اليك واتكلمنا بقى يعني ايه فاستمسك ان يكون القران ربيع قلبك قلبك ما يشربش الا من القران ربيع قلبك وبعدين قلنا ازاي يبقى القران ربيع قلبك وان المقدمه الطويله اللي قدمها سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ابن المقدمه الطويله دي لها علاقه قويه جدا بكلمه ربيع قلبي وان لازم تلاحظها في الاحاديث لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء وانت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء اقض عني الدين يبقى قضاء الديون مرتبط بفهمك الاول الاخر الظاهر الباطن لو فهمت الاربع اسماء دول يقضي دينك وتعبدت بيهم المقدمات دي ما هياش لعبة لازم تفهم فعشان كده قلنا عشان يبقى القرآن ربيع قلبك انك تبقى فعلا بتقول له يا رب انا العبد ابن العبد انا ابن الامة لا انا سيد ولا مطاع ولا حر ولا مالك انا العبد ابن العبد انا العبد ابن الامه وابويا وجدي وجد ابي وجد جدي كانوا عبيدك فانا ابن العبيد أنا المكدي ابن المكدي وكذا كان أبي وجدي لما تدخل على ربنا جل جلاله بالإفلاس المحض والفخر الصرف يؤويك ويغنيك ويمدك ويعطيك فعشان يبقى القرآن ربيع قلبك تدخل عليه بالفقر ده يديك وبعدين ذكرنا العشر كلمات كيف نتفهم القرآن النهاردة بقى نقلة جديدة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم فاستمسك كيف قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى ها؟ لا انفصام لها والله سميع عليم بس معلش انا اسف عشان ما عديهاش دي برضو لما قال الله جل جلاله فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون السياق والسباق واللحاق من المقيدات فاوعى تاخد كلمه فاستمسك وتنسى اللي قبليها واللي بعديها لا لا لا ده هي ال- البيعة على بعضها كلها مرة واحدة يبقى لما ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى الملك القدوس ربي الرحمن هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب قال فاستمسك بالذي أوحي إليك طمأن الله قلب المصطفى وثبته إنك على صراط مستقيم اليقين اليقين إنك على صراط مستقيم لازم تبقى على يقين إن اللي أنت عليه ده هو الصراط المستقيم فيش غيره وزي ما قلنا كتير في فرق بين جادة الصراط وجنبتي الصراط في ناس على الجادة على جادة الصراط بس الصراط ده حضن مزلة ففي ناس بتزحلق من على الصراط بتقع يمين وتقع شمال وتمشي الناحية دي وتمشي الناحية دي وتمشي وتقع أصحاب الأهواء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افترقت اليهود والنصارى على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي وليكونن من امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وليكونن من امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصل الا دخله قضية في ايه ان الاهواء بتتجارى وشوف كلمة تتجارى انت معايا ها كلمة تتجارى يبقى ال- ال- الهوى بيحدفه كده ويجيبه كده ويرده كده وينيمه كده ويقومه كده بال بالهوى بالهوى فاستقم كما امرت يعني على الكتالوج زي ما ربنا وصف لك تحديدا لا يمين ولا شمال لا زي الشيخ فلان ولا زي الجماعة الفلانية ولا زي الطريقة الفلانية ولا زي ال... لا لا لا لا النبي كتير اقول لهم لما بيقولوا الشيخ بن باز قال والشيخ ابن عثيمين قال والشيخ الألباني قال قال لهم، يا جماعة ما تقولوا قال رسول الله يقول قال ما هم دول جايبين من النبي طب ما دام انت هم جايبين من النبي ما تاخد اللي هم قالوه عن النبي واضح في, في, في النص خد اللي قالوه هم عن النبي قال رسول الله كذا او موقف رسول الله كذا اما في فهمهم للنص يبقى نجيب فهمهم للنص اما النص لازم يبقى معانا قال الله فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم اليقين في انك على الصراط عشان كده دايما تلاقيها لسه لفت نظري النهارده في الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي ربنا يقول ايش سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء يبقى رسول الله وإيه والذين معه ربنا يقول إيه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل مع النبي صلى الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم معاه عشان كده دايما هتلاقيها كده يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه معه والذين امنوا معه كده على طول مع سيدنا النبي معاه معاه في زمرته صلي عليه صلى الله عليه وسلم عشان كده انا بقول لك اهو صلي على سيدك النبي وكتر الصلاه على سيدنا النبي وزيد صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فانت لو معاه في الدنيا تبقى معاه في الآخرة عشان كده يوم القيامة لما يبقى على الحوض صلي عليه صلى الله عليه وسلم واقف يقابل اللي عارفهم يلاقي واحد غر محجلين يعني اثار الوضوء باين عليه بي- مصلي يقول ايوه ده من امتي يقول لا لا لا لا لا, لا. انك لا تدري ما احدث بعدك يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير يبقى خليك على الصراط المستقيم قال الله وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور يبقى نمرة واحد استمسك استمسك مصحفك قرآنك استمسك بيه استم... يعني استمسك اشبط فيه ما تخليهش يفلت منك ولا انت تفلت منه استمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم باليقين وانه لذكر لك ولقومك كل الناس يريد أن يكون له ذكر هو أنت بتخلف ليه؟ ابني يشيل و... يشيل اسمي من بعدي اللي بي دايما الناس تس- تسأل عن الصدقة الجارية عشان لما موت هي دي فربنا بيقول لك أن ذكرك وق- وقومك في القرآن وإنه لذكر لك ولقومك إن كنتم تريدون أن تقوم لكم قائمة أن يكون لكم وجود تعرفوا أنا بحبكم في الله كنا بنقول لما يقولوا ده في آه، 32 مليون خارجين طب والناس التانية اللي قاعدة دي امال دول ايه محدش شايف دول لا محدش شايفهم ليه لانهم مش قايمين بده هو ده اللي يخلي الناس تشوفك هو ده اللي يخلي الناس تعرفك وإنه لذكر لك ولقومك هو ده بكلام ربنا ربنا قال إيه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وانتوا بتفهموش أفلا تعقلون هو ده لما نبقى مش قايمين عشان سلطة ولا عشان شخص مش قايمين علشان مكانة ولا حتى عشان دفع لاستضعاف ده احنا قايمين لكلمة الله بس شفت غلام أصحاب الأخدود لما ضحى في حياته عشان إيه عشان الناس تسمع كلمة بسم الله بس قال له لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به ضع سه خذ سهما من كنانتك ضعه في كبد قوسك قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني به حينها تقتلني بس الناس تسمع بسم الله يبقى دي الهدف والغاية هي دي الهدف والغاية قلت كتير قوي أن التمكين لطائفة الدعاة ليس بغاية مقصودة وإنما هو وسيلة لإقامة العبودية في الأرض أما الغاية المقصودة هي تعبيد الناس لرب الناس إقامة العبودية في الأرض العبد الرباني عبد لله في كل أحواله سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مغيبا في غياهب السجون هو عابد متعبد سيدنا يوسف زي ما في بيت العزيز قال حاشا لله قال ايه معاذ الله انه ربي في السجن قال ما يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله هو هنا زي هنا في كل أحواله هو يوم ما كان صار عزيز مصر وقاعد وجاله اخواته برضه هي نفس الكلمة إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسوف تسألون تحمل مسؤوليتك ستسأل أمام الله ماذا فعلت بالقرآن ماذا فعلت للقرآن ماذا فعلت في القرآن ماذا صنع القرآن فيك كيف خدمت القرآن كيف استمسكت بالقرآن كيف صار القرآن في حياتك وسوف تسألون ستسأل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قد أخبرتكم أنه لا ذكر لكم ولا وجود لكم إلا بهذا القرآن هي كلمة عمر لما ذهب إلى فتح بيت المقدس ولقيته مخاضة فحمل خفيه تحت إبطيه وخاض المخاضة فلقيه أبو عبيدة بن الجراح أمير الأجناد أمير جيوش المسلمين فرأى الطين إلى ركبتيه وهو يحمل خفيه تحت إبطه فقال يا أمير المؤمنين يلقاك وجوه الناس يلقاك وجوه الناس فتلقاهم هكذا لو أتيناك بثوبين خيرا من هذين فقال أوه أنا بقرأها أوه أنا بقراها أنا من عندنا شيخي أراها أوه أنا بقرأها أوه سيدنا عمر بقى يقولها بطريقته آه! لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لقد كنا أزل قوم فأعزنا الله بالإسلام أنا بقولها لك يلي بتعتز بالدكتوراه بتاعتك يلي بتفتخر بالدبلومة بتاعتك يلي بتتكبر وتتعالى بالبكالوريوس بتاعك يلي حريص على تعليم أولادك ياخدوا بكالوريوس ودكتوراه و و عشان تعلو برستيجهم في الحياة الدنيا يلي بتعتز بكبر شركتك يلي بتعتز بضخامة راس مالك يلي بتعتز بكثرة محبيك وأتباعك يلي بتعتز ب بأي حاجة في الدنيا كله إلى زوال بل في لحظة كل ذا ينقضي أما العز الذي لا يزول أن يكون عزك بالله بالله قال الملك وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يموت جل جلاله سبحانه وتعالى ربي العظيم هو ده وسوف تسألون لم لم تعتزوا بدينكم لم اتخذتم من دونه آلهة ليكونوا لكم عزا وقد أخبرتكم فيما أنزلت قولي واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصر أنفسهم انت بتدور على عز في ايه في الفلوس مش دي يا ابني اللي بتجيب العز بالعكس ده ممكن الفلوس دي اللي تذلك وتبقى سبب إذلالك انت بتعتز بإيه يا ابني بكثرة الأشياع والأتباع والمعارف والأحباب يا ابني كل دول في لحظة واحدة يتقلبوا عليك ويكرهوك ويشتموك ويشهدوا ضدك ده قلوبهم ورؤوسهم وعقولهم في إيد مين المعطي هو الله والمانع جل جلاله كل يوم هو في شأن يعطي ويمنع يرفع ويضع وسوف تسألون قال له إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام أنت لازم أول حاجة تعترف إنك أذل إنسان لولا الإسلام إنك أذل إنسان لولا الدين إنك أذل إنسان لولا تعلقك باسم الله كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام إن العز بالدين العز بالالتزام العز بالقرآن العز بالتمسك بكلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ده العز الحقيقي لازم تعترف كده الأول اللي هتجينا بقى في إيه ومن يكفر بالطاغوت هي دي بقى اللي هي لا إله إلا الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب